بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل جزء تاني من اشعياء 40 لانه ده بدايه الافراح اشعياء 40 يقول ايه فبمن تشبهون الله واي شبه تعادلون به الصنم يصبغه الصانع والصائغ يغشيه بذهب ويصوغ ثلاث الفضة الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع يعني ايه ربنا بيتحسر على شعبه بيقول لهم انتوا بتشبهوني بمين استبدلتوني بايه الاغنياء فيكم عملوا تماثيل ذهب وصرفوا عليها وعبدوها والفقراء اللي مش قادرين عملوا تماثيل خشب ويروحوا برضو لواحد صنايعي محترم عشان يبقى التمثال ما يتهزش فربنا بيصعب عليه أغنياء وفقراء استبدلوه باهتمامات بطالة فهمت الفكرة؟ فبيقول الصنم يعمله الصانع وبعدين الصايغ يحط الذهب وبعدين يلبسه سلاسل الفضة وبعدين يسجدوا له وإن كان فقير مش عارف يعمل تمثال ذهب يعمله خشب فربنا باصص على شعبه على فكرة نفس النظر علينا اللي بيعبد عربيته واللي بيعبد شغله واللي بيعبد عياله واللي بيعبد كرامته واللي بيعبد البدلة اللي لابسها واللي بتعبد المراية والزينة واللي بتعبد الذهب فربنا بيبص أنا تستبدلوني بالحاجات دي والفقير اللي طمعان في خمسة جنيه والغني اللي طمعان في خمسة مليون هو نفس المعنى ما في الآخر مخهم في نفس الحاجة عشان كده معلمنا بولس قال قاعدة كده عشان الناس افتكرت ان عبادة الأوثان بعيدة قوي عن ولاد ربنا قال ايه أميتوا أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة الرضية الطمع الذي هو عبادة أوثان يبقى تصوروا ان احنا مش ما بعدناش كتير عن جو الناس دول هم كانوا بيعملوا تماثيل واحنا بنعبد فلل وعربيات ومناظر لان كل نوع من انواع الطمع هو عبادة أوثان فلما تلاقي شهوة في قلبك انك تقتني حاجة والموضوع مالي عقلك واخد منك رئات طب انت فرقت ايه عن اللي كان بيسجد لتمثال زمان وبعدين ربنا يبص لك كده بحصر يقول لك بمن تشبهونني انا يا ابني تسويني بده يعني انا مش نافع امنك واحبك وافرحك و... تقوم تبص على الحاجات دي هي اللي هتفرحك عارفين زي الابن الاكبر لما قال لابوه ايه قال له هذه السنين أخدمك وجديا لم تعطيني لأفرح مع أصحابي أنا حسيت الأب هيقع من طوله ساعتها جديا يا ابني أصحابك هو أنت عايش معايا عينك في الجدي وعينك التانية في أصحابك أنا ملياش أي معنى بالنسبة لك أنا مسواهاش الجدي يفرق عني وأصحابك يفرقوا عني طب ما أنت زيك زي أخوك بقى أخوك خدها عيني عينك وطفش وانت قاعد معايا وقلبك مش معايا خالص فالابنين والحمد لله كانوا ألعن من بعض وهي دي مشكلتنا ان احنا كمتدينين اقرب للابن الاكبر نبقى جوه البيت بس مش شبعانين بابونا عينينا على المصالح برضه الجد يعني هتجيب ايه يا رب ما انا بخدمك اهو بقى يعني تبعت لي قرشين كويسين او البهجه في الدنيا مع الاصحاب والكلام ده طب ما يبقى تفرقناش كتير بمن تشبهونني تفكرنا برضو لما في سفر الخروج ربنا ألح وقال لا يكن لك آلهة أخرى أمامي الكلام ده لما اتقال أول مرة الناس كانت عاوزة تقول له يا رب معقول يعني يا رب معقول اللي بتقوله ده يا رب معقول بعد اللي شفناه هنعبد حد غيرك ما فاتش شهر وكانوا بيعملوا العجل الذهبي إنما أول مرة سمعوه طبعا يا رب هو في إله عرف يعدينا البحر غيرك وفي إله عرف ينجينا من الفراعنة غيرك لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض هي الصورة اللي في الأرض هي دي اللي واكلة عقلنا دلوقتي يطلع لنا إعلان في التلفزيون تلاقي الناس فتحت بقها وعينيها كده وإيه طب أنت عاوز ده لا مش عاوز ده هما بيضحكوا على الدقون وعمالين يبيعوا الهوا وتسأل الناس اللي اشترت هو الحاجات دي ضرورية يقول لك لا طب اشتريته ليه مش عارف اشتريت أصل كل الناس بتشتري يا عم قول كلام يتعقل أنت اشتريت عشان الناس بتشتري وتبص تلاقي واحد اشترى وخد قرض وقعد مديون ودخل في مشاكل وتسأله هي دي كانت ضرورية قوي ما كانتش ضرورية ولا حاجة خالص طب ايه ده بقى ما هو ده عبادة أوثان صورة مما في الأرض يقول لك ما تعملوش الصور اللي في الأرض يعني حاسبه مش كل صورة تطلع لك تقول عاوز من دي طب منها بيت كبير خلاص يبقى البيت الكبير حلو طب ما بيت كبير وكله نكد ما يخليها شقة صغيرة وكلها فرح مين قال انك تعيش عمرك عشان تحوش عشان تغير بيتك ما تحوش في الملكوت جه الخير لوحده خلاص وماله لكن تقعد مشغول انك تحوش عشان تغير بيتك وتزعل على القرش اللي راح وتفرح بالقرش اللي جه وراح الملكوت من دماغك بقيت عابد اوثان ما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن أنا إله غيور إله غيور دي يعني أفهمها كده إنه أنا بيصعب عليا أنا بيصعب عليا لما ألاقي ولادي مش مقدريني أنا اللي ربيت وخلقت وسترت وفديت وبحوش السماء ولاقي في الآخر عيالي بيبصوا لي كده يعني أنت عاوز إيه تاني؟ هتنسي كده خالص تبص للحاجات دي تصور أنت أب تكون حوشت لابنك تعب قلبك وجوزته أحسن جوازة وطلعت اللي قدامك واللي وراك عشان تفرحه وبعدين قعد شهر ما بيكلمكش وتكلمه تقول له يا ابني حبيبي أنا بقالي شهر ما شفتكش ما تيجي تاكل لقمة عندنا ساعة مش فاضي بقى يا بابا بقى سيبني بقى ويكرر الموقف مرة واتنين وعشرة تحس بإيه؟ يعني ابني اللي أنا عملت معاه كل اللي عندي نسيني خلاص خد اللي عاوزه ورماني تصوروا الإحساس ده عند ربنا من مليارات البشر مش ملايين البشر قد إيه هو أب حزين ومكلوم على أولاده اللي بايعينه وسايبينه أنا إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع يعني الخطية تتراكم وتزيد من جيل لجيل ربنا يسوع قال الكلام ده كله في الصيام لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر يلازم الواحد ويحتقر الآخر خلي بالكم الآية دي بتشاور على معنى بيفوت مننا عشان تحب ربنا لازم توصل إنك ها تحتقر الفلوس وتكرهها حد وصل لدي؟ احنا بنحب ربنا وبنحب الفلوس برضه يعني ونقعد بقى نجمل الصورة ما هي خيره برضه ايوه خيره بس واكل عقلك تبقى ايه تبقى مش خيره ولا حاجة تحتقر اشوف اما اما يعني عاوز ربنا لازم توصل انها تبقى تحت رجليك التقليد البسيط اللي عاشوه الرسل له معنى عميق جدا الرسل كانوا فقر على فكرة عمرهم ما شافوا فلوس متخيلين واحد غلبان يعني مثلا 100 جنيه كانت تفرق معاه وبعدين بيشوف في ايديه 10000 و100000 وحاجات كده جديدة عليه ما هو مسؤولين عن الكنيسة كلها ومع هذا الفلوس فين؟ تحت رجليهم تحت أرجل الرسل يخافوا منها بصلهاش أبدا عارفين إن دي أرخص حاجة وياما ضيعت بشر طب إمتى نوصل لكده؟ إنك ما يجيش في دماغك الفلوس وانت عارف كويس وكلكوا جربت انها بتجري وراك لما تحط دماغك في ربنا مش كده هذه كلها ايه تزاد لكم كله جرب ها ولو مرة حتى انما اول ما بتحط عينك فيها وقلبك فيها تلاقيها تجري منك وانت تجري وراها وبعدين تجري ورا بعض كده لغاية ما العمر يخلص يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال يكمل أشعياء يقول إيه ألا تعلمون ألا تسمعون ألا تخبروا من البداية ألم تفهموا من أساسات الأرض تحسوا فعلا ربنا إيه صعبان عليه زي واحد بيعاتب كده حبيبي كل ده ما فهمتش ما سمعتش ما, ما قالولكش يعني عتاب الجالس على كرة الأرض يعني الدنيا دي كلها تحت إيده سكانها كالجندب اللي هم شوية الحشرات دي الذي ينشر السماوات كسرادق انتوا عارفين لما يعملوا سرادق اللي هو الصوان يعني ربنا جه جه في يوم كده عمل ايه قال لشوية ملائكة اعملوا لنا صوان هنا كده السما دي كلها زي سرادق ربنا عامله ويبسطها كخيمة للسكن يعني أبوك غني جدا الأرض والسما كلها في إيده زي كلام صغير وانت حاطط دماغك في الألف جنيه والمليون جنيه والعربية وال... ليه تصغر نفسك كده ليه تنسى أبوك كده ألا تفهمون ألا تسمعون ألم يقولوا لكم يعني إيه عشان كده تلاحظوا بداية الصوم مين فاكر بداية الصوم كان في حد اسمه حد الإيه حد الكنوز اللي سمعنا فيه كلام المسيح قال أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه ركزوا في المفيد اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم طب احنا بقينا في الأسبوع السادس ها لسه بنطلب الملكوت ولا لسه دماغنا في الدنيا قبل النص ده في نفس الإصحاح يورينا قد إيه ربنا كبير والدنيا صغيرة في إيده عشان يقول لنا اتعاملوا مع الكبير اشبعوا بابوكم الدنيا تصغر في عينيكم من كال بكفه المياه تصوروا المحيط الهادي مثلا ربنا كده يجي على الصبح كده يعمل كفه كده يشيل المحيط في كفه ده التشبيه يعني المحيط ده اللي احنا نقعد نمشي فيه في المركب مثلا شهرين وقاس السماوات بالشبر تصور انت لما تيجي تعمل مثلا مكتب ولا بتاع ربنا يقيس السماء بالشبر وكال بالكيل تراب الأرض كل تراب الأرض يعملوا إيه بالكيلة كده ووزن الجبال بالأبان والأكام بالميزان متصورين عاوز يوصل إيه يوصل إن ربنا ده كبير والدنيا دي صغيرة خليك كبير زي الكبير انت انت تبع الكبير عشان كده كل ما نطلع الجبل الدنيا تصغر ونحس انه احنا مصغرين نفسنا قوي بان احنا نهتم زياده بالسياسه ونهتم زياده بالقرش ونخاف قوي على عيالنا ونقول هناكل ايه وهنلبس ايه وبكره ايه وهنتعالج ولا مس... ايه كده من مشير يعلمه ده مين الكونسلر ده ولا اللي بياخد مشورته يعني من استشاره فافهمه وعلمه في طريق الحق وعلمه معرفه وعرفه سبيل الفهم هو ذا الامم كنقطه من دلو يقول لك دول كتار قوي ومنظمين ومش عارف ده نقطة من دلو يعني لما تفضي الجردل خالص وبعدين يبتدي ينقط آخر نقطة من الجردل هو ذا الأمم كنقطة من كغبار الميزان انتوا عارفين الميزان العادي ما ينظفوهوش لكن ميزان الذهب التراب يوزن فتلاقي الصايغ لازم برضو ايه ينفض الميزان كويس عشان برضو ايه يوزن تصوروا تصوروا الأمم كتراب الميزان يعني قال يعني شوية الترابة دي اللي هتوزن أهل الأمم دي كلها كتراب الميزان لو أنت استوعبت المعاني دي تبقى كبير قوي وتحس إيه ده اللي إحنا مصغرين نفسنا ليه كده ليه مخضوضين وليه خايفين وليه بتفكر بالطريقة الغلط دي هوذا كغبار الميزان تحسب هوذا الجزائر يرفعها كدقة ولبنان ليس كافيا للايقاد يعني يوم ما ربنا يعمل وليمه مثلا شجر لبنان ما يكفيهوش عشان يعمل باربيكيو عشان يعمل عشان يعمل قعده جميله على مزاجه كده لبنان ما يكفيهوش حيوانه ليس كافيا لمحرقه يعني كل بهايم الدنيا دي ما تكفيش كل الامم كلا شيء قدامه من العدم والباطل تحسب عنده ده كل ده في اصحاح 40 اللي هو بدايه الاخبار الايه المفرحة اللي فيها عتاب لا تخلو من عتاب يا أولادي يا أولادي قدروا إن أنا أبوكم افرحوا بيا اسبعوا بيا خلوا الدنيا صغيرة في عينيكم خليكوا كبار معايا ألا تفهموا اسمع هذا أيها الشعب الجاهل في أرمية يقول كده والعديم الفهم الذين لهم أعين ولا يبصرون أذان ولا يسمعون يبقى شيء قالها وأرمية قالها لأن ربنا بيعاني قوي من الغباء الروحي ان الناس تبقى الحقيقه قدامها انت عارفين الكلام ده مره اتقال على مين على التلاميذ نفسهم تلاميذ المسيح مين شاطر يقول لي امتى المسيح مسكهم غسلهم ها لا برافو عليك مرة قال ايه راكب المركب معاهم وقال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين فبصوا لبعض قالوا مش هنشتري خميرة طب امال هنض- هنخبز ازاي طب ده احنا مش معانا عيش وابتدوا بقى يضربوا اخماس في الاسداس ما جبناش عيش لو قريتوا مرقس سبعة تتخض ثمان مرات يهزقهم لأول مرة الحتة دي أنا بتخض فيها ربنا يسوع طيب قوي لكن إيه أنتوا ما بتفهموش أنتوا ما ما جربتوش يوم الخمس خبزات كام قفة وهم واقفين زي التنابلة كده 12 يا ريس كام- يوم يوم السبع خبزات كام ش- سلة شلته سبعة يا ريس ما بتفهموش فعلا بال- بالمعنى ده بهدلهم ليه طب احنا نعمل فينا ايه بقى فكرة ألا تفهمون صحيح صحيح هو أنت عمرك ما اتزنقت وربنا فكها طب ما بتفهمش عمرك ما حسيت إنها ضيقة ووسعت طب لسه بتقلق طب يفهمك إزاي بعد مئة مرة طيب فاضل إيه تاني تصور واحد بيحض- بيحفظ جدول الضرب اتنين مثلا في اتنين بأربعة تيجي له بعد أسبوع ما بيقولش غيرها يقول لك خمسة تعمل في إيه تبقى فعلا تقول له انت ما بتفهمش اليهود كانوا كده والتلاميذ في لحظة كانوا كده واحنا عادة كده عاوز اقول ساعات ما بنفهمش بمعنى ايه ايه اللي يخلينا نقلق وننزعج واحنا جربنا ربنا كتير بغير كلامه خبراتكم العملية يكمل كلام الذي يجعل العظماء لا شيء يعني كم مرة سمعت عن واحد عظيم وطلع هوا في الآخر هي دي جديدة ما ياما شفناها دي تكشوا من عظماء تاني ليه يطلع الاسم من دول يرن كده وبعد كده فرقعة ويتبخر ويصير قضاة الأرض كالباطل لم يغرسوا بل لم يزرعوا بل لم يتأصل في الأرض ساقهم فنفخ عليهم يعني إيه هم يغرسوا ويزرعوا ويتعبوا وربنا يعمل إيه بس خلاص أول ما ينفخ النفخة تلاقي كل ده اتكنس واتمسح دي نفخة يعني يوم ما ربنا بس ايه يتدخل هينفخ النفخة تلاقي كل ده طار والعاصف كالعصف يحملهم العصافة دي اللي هي بتبقى شوية القش كده اللي يطير معاه شوية هواء شبهها في حجاي كده يقول ايه زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا تأكلون وليس إلى الشبع تشربون ولا تروون تكتسون ولا تدفئون والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب بتعجبني الحتة دي يعني ايه يتعب قد ما يتعب وياخد الأجر يحط في جيبه أتاري جيبه ايه مخروم يعني ايه ما فيش بركة طول ما انت بتجري ورا الفلوس ما فيش بركة تتعب قد ما تتعب ما تلاقيش ما تلاقيش الخير ليه لانك انت اساسا مركز في حاجه غلط باقل من كده كتير قوي لو مركز في ربنا تلاقي جيبك بيتملي لوحده مش جيبك مخروم من هنا قال الجامعة باطل الأباطيل الكل باطل ولا ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس خلي بالكم الجامعة في مليون فلسفات وأسرار هنا يقصد التعب اللي معاه هم احنا بنتعب وفي فايدة من التعب في مرات تانية قال في فايدة بس هنا يقصد ايه الجري والهري والقلق على ايه يا ابني ده كله على ايه ده احنا ممكن نقضيها فسحة ده ربنا بيقول خليكوا عيال ودوقوا وجربوا تعيشوا حياتكم زي الأطفال وهوريكم لا هتحتاجوا حاجة ولا هتتضايقوا من حاجة وتدخلوا السما في الآخر ما احنا مش مصدقين هلم الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقواتكم القادمة القديس يعقوب كان يحب الفقراء زيكم في إصحاح اتنين مسك الكنيسة كده شدها لأن كان عندها محاباة قال لهم لو دخل عليكم رجل غني قلت له اتفضل قدام والغلبان قلت له اترزع ورا هو انتوا ايه مش بتحاكموا دماغكم دي ازاي تقولوا كده انتوا خدتوا ايه من الأغنياء غير المشاكل والفقراء دول اللي هيسبقوكوا للسماء أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت فجه في إصحاح خمسة استلم الأغنياء بقى وهو فعلا كان محب للفقراء جدا قال لهم انتوا ت- ت- تولولوا من دلوقتي عشان انتوا لو ما ح- ما عرفتوش خطورة الغنى الباطل اللي عندكم يبقى في شقاوة قادمة من دلوقتي تعرفوا شقاوتكم القادمة طبعا بيكلم الأغنياء الأغبياء ما هو النون والبه يعني نقطة فوق نقطة تحت واحد يعني فهنا الغني الغبي يعني ايه اللي عاش يحب الفلوس ويكنز ما هو مش كل الأغنياء أغبياء خلي بالكم لكن الغني الغبي هو اللي عايش كل اللي همه الفلوس وكل اللي همه يكنز لنفسه طبعا تحول إلى غبي غناكم تهرأ ثيابكم أكلها العد نكمل فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس رجع تاني للسؤال الأولاني قولوا لي بعد الكلام ده أنا شبه مين بقى شبه أنهي تمثال عندكم شبه أنهي عربية شبه أنهي شغلة ولا أنهي مركز بمن تشبهونني فأساويه أنا مش طايل أتسوى بأصحابك مش, مش طايل تسويني بشغلك انت بتدي شغلك 12 ساعة انا بقول لك اديني ساعة اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة طب ما تسويني يا ابني بشغلك بص لي زي ما بتبص لشغلك ارفعوا الى العلاء عيونكم رجع تاني يكمل العتاب وانظروا من خلق هذه يعني نظرة واحدة بس للسما كده وبص كده على النجوم من الذي يخرج بعدد جندها جند السماء ده تعبير عن النجوم يسموها جند السماء يعني انت عارف لما تكون ليلة صافية كده ما تعرفش تعد النجوم تلاقي النجوم فعلا زي رمل البحر ملهاش عدد يقول لك طب مين عارف عددها طب عد من هنا لبكره مين اللي عمل ده كله وطبعا النهاردة احنا فاهمين ان كل نجم من دول اضعاف اضعاف حجم الارض اللي احنا عليها مش انتوا فاهمين كده النجوم حجمها مهول بالنسبة للأرض ده عملها بس عشان يتفرج عليها يعني عملها بس ايه زي ما يبعت لك هدية كده لوحة جميلة تعلقها في بيتك عملت النجم ده كله يا رب عشان بس لما يجي مرة أرفع عيني للسماء يعجبني اه يا حبيبي كلفت خاطرك يا رب وعملت النجم أضعاف الأرض يبقى لوحة بتزين بيها الطبيعة عشان هنا ايوه حبيبي وانت فاكر الفيل ولا الحصان هيبص على النجوم مفيش غيرك اللي بيعرف يتامل فانا خالق ده كله عشانك تصوروا ان الجمال ده كله مخلوق للتامل للتامل واحنا طبعا لا بنشوف نجوم ولا بن... احنا بقى نجيب بقى نشتري لوحه غاليه ب 3 4000 جنيه بقى ونقعد نتباهى بيها ونعلقها في الصالون بقى وايه مفيش داعي نت- يعني نقول كلام صعب يدعو كلها بأسماء يعني إيه ربنا عنده كل نجم مسميه اسم يعني إذا ما كنتش عارف عددها هو مش عارف عددها بس ده عارف أسمائها طبعا هي إشارة كمان إلى القديسين اللي بيبقوا زي النجوم عشان كده يقول كالكواكب إلى ظهر الظهر ونجم يمتاز عن نجم في المجد تلاقي بقى ربنا عارف كويس قوي مكانة البابا كيرلس والبابا شنودة والبابا أثناسيوس وال- نجوم في السماء عنده يدعو كلها كأسماء ويقول بقى الوعد الجميل ده لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد يلا نقول الآية دي بقى من أول لكثرة ها لكثرة القوة وكونه شديد القدرة أكيد أنتوا بتعرفوا تقروا ما تقروش يعني سمعوا لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد كمان مرة لكثرة القوة وكونه شديد القدرة إذا كانت النجوم اللي أنت ما تعرفش عددها ولو نجم منهم مشي وسرح أنت ما يفرقش معاك ودول معمولين عشان يبقوا زينة تتمتع بيها مرة مثلا كل كام سنة تبقى أنت على بعضك كابنه ممكن تفقد فهمتوا أنا عاوز أوصل لإيه؟ يعني أنت حطيت قيمتك في كلام صغير ليه؟ أنت يا بني آدم قيمتك كبيرة قوي ده النجوم اللي في السماء معمولة فرجة عشانك ومفيش نجم منهم يفقد منه أنت مش عارف قيمتك لو الواحد أدرك قد إيه ربنا مركز معاه وقيمته كبيرة عند ربنا مش هيصغر دماغه بعد كده برضو أفكركم قبلها في نفس الإصحاح عشان أنا بحاول أقلب الإصحاح كله معاكم يقول على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك ارفعي يا أورشليم وقولي ما تخافيش قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له هو ذا أجرته مع عملته قدامه كراعي يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها حطوا دي جنب حكاية النجوم اللي عاوز أقول إيه أن الراعي اللي بيجري ورا الخروف الضال عشان ياخد الخروف في حضنه هو اللي عمل السماء وعمل النجوم وكل نجم بيشهد ان ربنا ده كبير قوي وكل تركيزه في الاخر على كل واحد فينا ده احنا طلعنا مهمين قوي وغاليين قوي ويقود المرضعات طبعا ده المثل اللي حكاه ربنا لما قال لو عندكم 100 خروف وضيعتوا واحد مش تسيبوا 99 وتدوروا على الواحد ربنا له المجد على حكايه لا يفقد احد دي بولس كان في مركب كل اللي معاه مساجين وسجانين مركب عسكرية بتنقل المساجين لغاية روما عشان المحاكمة فاللي حواليه كلهم يعني قطاع طرق وبعدين صلى فربنا يسوع بعت له الملاك يقول له يا حبيبي يا بولس بس كده طب عشان خاطرك اديك هدية لا يفقد أحد طب دول كانوا هيغرقوا لا بقى عشان خاطرك لحسن تزعل على واحد فيهم ولا حاجة دول بلطجية يا رب اللي معايا معلش على حسك بقى وخلاص فهنا صحي بولس في يوم كده بعد 14 يوم كانت الدنيا ضلمة والمركب بتغرق قال لهم يا جماعة عندي خبر حلو محدش هيموت طبعا بصوا له كده انت ايه يعني جننت ولا ايه قال لهم لا ظهر لي ملاك الله الذي اعبده جالي الملاك بتاع الهي وقال لي وهبك الله جميع المسافرين معك يعني هدية ربنا ليك يا بولس عشان انت معاشرهم بقالك شهرين محبوسين مع بعض مع انهم يستاهلوا يغرقوا كلهم بس عشان خاطرك وهبك الله جميع المسافرين معك لكثرة القوة وكونه شديد القدرة ايه لا يفقد احد تصور بقى عشان خاطر بولس ده كل دول ما يهلكوش طب انت لما تصلي زي بولس تقول له عشان خاطر يا رب الحق فلان حاضر يا اخويا عشان خاطرك يبقى لا يفقد أحد دي تحسسك برجاء حلو ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكون شديد القدرة لا يفقد أحد ارفعوا إلى العلاء عيونكم احنا نادرا ما بنبص فوق احنا تعودنا نبص تحت انما احنا متعودين محتاجين نرفع عينينا شوية يعني ارفع عينيك شوية لما يقول المزمور رفعت عيني إلى الجبال من أين يأتي عوني الصوم في الجبال يخلي الواحد يبص كده يلاقي السماء بتقول له حاجة السماوات تحدث بمجد الله السماء بتتكلم السماء بتوشوش كل يوم بتقول لك ربنا بيحبك قوي يقول لك أبوك غني قوي كبير قوي ما تصغروش ما تقعدش تطلب منه كلام صغير تقول له شغلي وعيالي وفلوسي وصحتي بيقول لك عامل لك السما كلها عشانك ليه بتصغر دماغك كده في الطلبات أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض وبعدين نختم بقى لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إليه عاوز يقول بقى بعد الكلام ده كله يا يا إسرائيل يا يعقوب تقول ربنا نسيني بقول لك عمل السماء عشانك والنجوم كلها عشانك ولو خروف تاه يجري يجيبه بأي تمن ويشيله على ايديه ولا يفقد منه أحد وتطلع أنت المحبوب اللي على الحجر تقول قد اختفت طريقي عن الرب ربنا أصله مش شايفني مش شايفك هو شايف غيرك وفات حقي إلهي يعني ظهر فاته بقى يبص عليا وعلى حقي مشغول بقى الظاهر عني مشغول عنك انت ما بتفهمش ده هو مش مشغول غير بيك ربنا مشغول عنك بإيه ده كل الدنيا بتشتغل لحسابك إذا هنا اللي بيحصل إيه عدو الخير يجي يشككنا كأن ربنا مش فاضي وإحنا اللي يعني إيه اللي ملناش لازمة عنده مع إن إحنا أهم حاجة وكل حاجة تانية هي اللي ملهاش لازمة أرميا مرة يقول له إيه أبر أنت يا رب من أن أخاصمك لكن أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن الغادرين غدرا يعني يا رب ما نعمل ايه طيب لما بلاقي الأشرار ماشية معاهم وهم اللي حاطين في بطنهم بطيخة صيفي وحاسين البلد في جيبهم طب أعمل ايه أنا دلوقتي أقول لك ايه طيب تقول لي أنت أنا مش ناسيك طب أنا مش فاهم مش ناسيني ازاي أو حبقوق يقول له لماذا تريني إثما وتبصر جورا أنت ليه بتوريني كل يوم مصيبة أسمع عن عيل اتخطف وأسمع عن مصيبة في كنيسة أنت يا رب بتعمل فيا كده ليه قدامي اغتصاب وظلم يحدث خصام وترفع المخاصمات نفسها دي مش طبيعتك يا رب مش فاهم إذا الأنبياء كلهم عدوا على اللي بنعدي عليه بيقولوا له يا رب على قد ما فاهمين انك بتكره الشر على قد ما مش فاهمين بتعمل كده فينا ليه طب ليه مش بتنصفنا اذا كنا غالين قوي عندك كده ليه سايبنا ملطشه طيب في المزمور يقول الى متى اردد هذه المشورات في نفسي هذه الاوجاع في قلب النهار كله الى متى يرتفع عدوي علي بتذل يا رب وانت ساكت يقوم يكمل يقول له ايه أما عرفت هو أنت لسه ما عرفتش أم لم تسمع إله الظهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه فحص الإجابة إيه؟ يبقى كل اللي فات ده كان تساؤل يا رب مش فاهمك بتقولي بحبك قوي والدنيا كلها معمولة عشانك مفيش أغلى منك أي نجم من دول أحجزهولك باسمك بدل ما تحجز شقة في أسيوط الجديدة تكلفك كتير هحجز لك نجم باسمك إيه رأيك أكبر من الأرض دي كلها وبعدين ألاقيني يا رب في الدنيا متبهدل طبعا مش فاهم بقى فيقول له يا حبيبي إلهك ده كبير قوي ليس عن فهمه فحص يعني ما ينفعش كمان تجيب آخري ما ينفعش تقول لي ما هو أنت كمان تشرح لي بالتفصيل يا رب بتعمل معايا كده ليه؟ ما انت مش هتفهم. لو قعدت اشرح لك من هنا ل 100 سنه مش هتجيب اخر الموضوع. فانت المفروض تثق فيا. اللي هي الترجمه بتاعتها في روميا ما ابعد ايه؟ احكامه عن الفحص وطرقه. من عرف فكر الرب. يعني ايه؟ يعني حتى لو ما فهمتش لازم تثق ان الهك اللي بيحبك قوي عارف بيعمل ايه حتى لو قطعنا حتت هو عارف بيعمل ايه هنا الثقة بقى في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ايه ثقوا انا قد غلبت العالم مش معنى ان ربنا سايبنا كده نطحن ونط... ونتعذب ان هو غير موقفه لا هو هو يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم مسافة السماء من الأرض قد إيه؟ اللي بيركب طيارات عارفين بقى تلاقي الطيارة عمالة تعلى تعلى تعلى إيه ده؟ كان فين ده كله ده؟ كيلومترات يعني أهو المسافة بين مخك ومخ ربنا كيلومترات أميال فيبقى سلم بقى وقول له يا رب أنا مش هحاول أفهم أساسا مفيش داعي أفهم يكفي انك انت تقول لي انا معاك خلاص قول لي بس انا لسه ابوك خلاص يا رب قول لي انت حبيبي خلاص يا رب لكن مش لازم تفهمني هتفهمني ليه فاكرين المزمور بقى اللي ابتدى بشكوى من دول وانتهى بكلمه جميله قوي 73 قال له خلاص خلاص ما تفهمنيش صرت ايه كبهيم من عندك لا لما هيشرح ربنا هيفتح بقه مش هيفهم معاك فاهمين ازاي؟ لا خلاص خلاص ما تشرحش مش مهم سوق وخلاص صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك يعني خلاص اعتبرني زي زي البهايم مش الدنيا وخلاص وانا لازم افهم ما كفايه انت فاهم طيب يا رب انت دلوقتي سايبني محتار عمال تقول لي السماء كلها عشانك والارض معموله عشانك والنجوم عشانك وانت اغلى حاجه و... وعزه عزه شعبي وطيبه قلب اورشليم وبعدين اجي افهم مش فاهم لان طلع ان مخك كبير قوي بزياده يا رب وانا مخي على قد قوي طب اعمل ايه دلوقتي وانا تعبان يقول ايه يعطي المعي قدره يا خلي بالكم لما تبقى غامقه حوالينا كده ومش فاهمين في نقطتين مهمين مش لازم تفهم بس ثق انه عارف بيعمل ايه الحاجة التانية أقول له إيه قويني قدرني على احتمال اليومين دول خلاص أنا مش هعترض ومش هقول لك حلها بسرعة ولا غير الظروف ولا حتى فهمني شكلي ما بفهمش طيب على الأقل إيه اسندني يعطي المعيا الإعياء قدرة ولعديم القوة يكثر شدة آية جميلة أوي يعني إيه مش فاهم خلاص فهمنا انك مش فاهم وربنا عارف بيعمل ايه اكيد بيعمل ايه وكله ليك فعلا كله ليك وبيحبك وما تغيرش من ناحيتك والسماء والارض شغاله لحسابك طب فاضل ايه فاضل يسندك خلاص يا حبيبي دي سهله دي اسندك يبقى خلي المشاكل وخلي الهموم وخلي الظلم بس ربنا عارف بيعمل ايه ومعاك وعد انه ايه يكثر الشده هتبقى سديد سديد يعني ايه هتتحل لا مش هتتحل بس انت هتبقى واقف شديد يا رب طب ما هتتحل اسهل لا هيفضل اتون النار ده هيتحمى سبع اضعاف ايه الشغلة دي بس هتدخل تتمشى جوه فهمت الفكرة طب ما بلاش منه من الاول لا يتحمى سبع اضعاف وانت تبقى شديد وتدخل جوه تتمشى طب جب الاسود بلاش لا في جب اسود طب وبعدين تلعب مع الاسود تنزل تحت وايه يلعبوا معاك ويلحسوا رجليك يكثر شدة طب ما تيجي المشاكل ونبقى دانيال ونبقى الثلاث فتية وتستمر المشاكل طب البحر عالي وبيغرق أي مركب أي مركب مهما كانت هتغرق إيه رأيك من غير مركب ومش هتغرق تتمشى فوق البحر يكثر شدة فهمتوا يبقى طريقة ربنا مش انه يلغي المشاكل طريقة ربنا مش انه يغير خطته عشان سعادتك بتزن لا معلش زن براحتك انما انت بتزن في اتجاه غلط عمال تقول له بلاش بلاش بلاش وهو بيقول لك شد حيلك شد حيلك شد حيلك وانت مش راضي تفهم شد حيلك مش بيعزيك يعني لا شد حيلك يعني خليك شديد خليك شديد ربنا عاوز رجاله يعطي المعيا قدره والعديم القوة يكثر شدة بولس عدى عليه يومين زي كده لما جات له شوكة في الجسد قال من جهة هذا الأمر تضرعت ثلاث مرات أن إيه مين فاكر أن يفارقني محدش فينا بيحب التجارب زيح يا رب شيل يا رب كفاية يا رب مش كده جاله الصوت يقول له لا مش هيفرقك بس أنا هقول لك حاجة تاني قوتي أنا اللي هتبقى معاك تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف على طول قال إيه بس تكيف قلت له بدل قوتك تبقى معايا خلي المصيبة عادي خلي الشوكة أفتخر بالضعفات كي تحل علي قوة المسيح حتى في يقول يقول إيه يقول ليقل الضعيف بطل أنا يعني الضعيف خالص لما يحس إنه ضعفه ده فرصة ظهور ربنا وجوده طب ما أنا بطل أهو الغلمان يعيون يعني الشباب في عزهم يتعبوا الغلمان اللي هم الصحة الشباب يعني ويتعبون الفتيان يتعثرون ينهجوا ويتكعبلوا أما منتظر الرب فيجددون قوة يعني إيه طول بالك يبقى هنا في رسالة جميلة المشاكل جزء من خطة ربنا في تربيتنا الروحية في نضجنا الروحي ربنا عاوز عياله كبار شداد فما يربيش كده ايه عيال فافي يعني لا عاوزين ايه ناس رجاله فيشد عليهم ويقويهم ويفضل يوعدهم ويقول لهم في الاخر ايه طولوا بالكم انتظروا ولو انت منتظر الرب ومتاكد انه هيتدخل هيبقى عندك قوه غريبه منتظر الرب ايه يجددون قوة عارفين يجددون قوة معناها ايه ما اصل انا لما اقول له يا رب مصر هتتعدل ولا طلع كلام فمخي يرجع لورا ويتشكك واسمع شوية سياسة اتقلق وبعدين اقول له لا اتكالي عليك انت وعدت انا مستنيك يحصل ايه القوة ترجع وبعدين يجي لي خبر مهبب من الجرايد ارجع خطوتين لرب لورا وبعدين اقول له يا رب مستنيك انت قلت هتتدخل اجدد قوه وبعدين اقعد مع حد كده في الكنيسه يقول لي انت ما سمعتش يرجعني 10 ورات يار وبعدين اجدد قوه تاني فهمتوا؟ يجددون قوة يعني إيه كل ما أرجع أفكر في ربنا وأقول له أنا مستنيك ترجع القوة تاني أول ما أنسى ربنا إنه هيتدخل ترجع الخيبة تاني يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون آية جميلة أوي في حد بعد سن الخمسين زي حالاتنا بيقدر يم- يجري وما ينهكش يركضون ولا يتعبون لا مش ممكن ها منتظر الرب لو انت مستني ربنا تجري وما تتعبش ده مين ده اللي يجري ما يتعبش ده ايه الصط- إيه الصحه دي يمشي دي بشوفها على قداسه البابا شنو ده ربنا ينيح نفسه لاخر لحظات ما بيتعبش ما بيوقفش ايه ال- ايه ده كل اللي كانوا حواليه لاخر سنه يقولوا ايه ده يعني في السن ده يعمل المجهود ده ازاي ويسافر ويروح ويجي ويقعد ويقابل ويحكي و- يركضون ولا يتعبون لأنه منتظر الرب إيمانه كان جبار يمشون ولا يعيون يبقى اللي حواليك كله يقع ويكش ويخاف ويتلخبط وانت موقفك ما يتهزش لأنك منتظر الرب يقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ من محرس الصبح لليل انتظر الرب فحبقوق يقولها حبقوق ده اللي كان بيشكي من شويه حبقوق دول ثلاث اصحاحات جمال قوي اول اصحاح عمال يشكي ويقول له يا رب انت مش وشك خطيه مالك سايب الخطيه كده وعمال اشكي لك ومش بترد عليا فيجي له الرد يقول ايه الرؤيه بعد للميعاد يعني ايه ما انا قلت لك هتدخل لسه الميعاد في النهايه تتكلم ولا تكذب يا حبيبي أنا قلت كلمة ما برجعش فيها إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر يعني إيه هتيجي هتيجي أنا قلت جاي يعني جاي قلت هتدخل يعني هتدخل قلت هستجيب يعني هستجيب بس ما يعني هتيجي مش هتأخر ما انت اتأخرت اوريدي يا رب لا ما انت بس ايه لسه الميعاد ما هو الميعاد بالنسبة لي غير الميعاد بتاعك يقول بقى منتظر الرب يجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور إيه حكاية النسور دي تعرفين الناس يعمل ايه أنا عارف كتير منكم عارف الفكرة دي بس أنا بحب أحكيها لأنها ممتعة النسر يحط العش بتاعه في جبل مش في شجرة من غير كل الطيور وعلى حرف الجبل نقرة كده في طرف الجبل ويعمل العش والعش كله شوك فأول ما البيضة تفقس تطلع فرخة النسر متشكوكة مش مستحملة العيشة وهو قاصد عشان ما تطولش في العيش وبعدين يجيب لهم كل شوية كده شوية دود ياكلوه وبعدين ياخدهم على اخوانه ويبقى بيبتسم النسر في وشهم ويشوط العش بجناحه ويطير العش في الهواء والفراخ تنزل تعمل ايه بقى تصرخ وتصوت وهو يبص لهم كده ويضحك وهم نازلين لو فرخة ناصحة تعمل ايه ايوه لو فرخة ناصحة تحرك جناحاتها ما هي لسه ما تعودوش طبعا الناصحين قليلين فبالعافية فرخة واحدة اللي تعرف تحرك جناحاتها تطير بقية النسور خلاص هيقعوا يقوم هو ينزل زي الصاروخ لأنه نسر سريع جدا يفتح جناحاته زي السجادة يلقطهم واحد واحد ويشموا نفسهم ويطلع يعمل العش تاني ويحطهم ويشوكهم ويضحك في وشهم وعلى اخوانه يعمل ايه يصوت العش تاني تطلع فرخة نصحة تاني من عشرين مثلا وهو باله طويل قوي وراهم وراهم لغاية ما يطيروا وكل مرة يصرخوا يصرخوا ويرجع يفرد جناحاته ويلمهم فهمتوا حكاية يرفعون أجنحة كالنسور يعني إيه النسر رايق خالص متأكد مفيش فرخة هتقع على الأرض هيلحقها قبل الأرض فهمتوا الفكرة؟ يعني إيه هو عامل حسابه كويس قوي هي تصرخ وهو حاسبها كويس جدا هينزل ويلحقها ويبقى جناحه الرح- الحنين ده البطانية ولا المخدة اللي تنزل عليها ولا تحسش بأي وجع بس في السكة بقى عمالة تصرخ فاهمين معلش لغاية ما تبص لزميلتها وتستنصح مرة وتجرب وتلاقي إن العيشة جميلة والحكاية ممكن تبقى إيه طيران ده اللي قاله في سفر الخروج لما قال لهم ايه انتم رايتم ما صنعت بالمصريين انا حملتكم على اجنحه النسور واتيت بكم الي بعد ما عدوا البحر قال لهم ده انا كنت سايلكم على جناح النسر في تثنيه موسى وهو بيودع شعبه كان شغله موضوع النسر ده فالوعظه الاخيره اللي قالها موسى النبي قال وجده في أرض قصر على الشعب التايه ده في خلاء مستوحش خرب أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه أصل عين النسر يا جماعة يقولوا تجيب على بعد كذا مايل النسر عينه فظيعة يعني يقول لك يبقى في السماء ويشوف الفار اللي في ايه في الحقل ينزل كده زي الصاروخ يجيبه ويطلع عينه فظيعة دي من مزايا النسر كمان فهو صانه كحدقة عينه كما يحرك النسر عشه يعني موسى بيحكي لنا الحكايه يحرك النسر عشه مش يهدهده ده بيدلقه واخدين بالكم عشان يربيهم وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه أصل النسر يعمل إيه؟ ياخدهم تلاقي مثلا إيه الفرخة جت على طرف النسر على طرف الجناح يعمل جناحه كده يدلقها عشان تيجي إيه؟ تيجي تبوسه يعني تقول له تصالحنا أهو ما تزعليش ولا حاجة بس مش آخر مرة طلعها العز تاني وادلقها تاني برضو اللي قال دي فأيوب يقول كلمة جميلة ده ربنا اللي كان بيكلم أيوب في آخر سفر أيوب قال له أنت فاهم أنا بعمل إيه في الطبيعة والحيوانات أمن فهمك يستقل العقاب العقاب ده زي النسر اللي هو الصقر كده وينشر جناحيه نحو الجنوب أو بأمرك يحلق النفس النسر ويعلي وكره يبقى المعلومات دي كلها كتابية النسر معلي وكره يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر كل دي قلناها والمعقل من هناك يتحسس قوته يعني من فوق الصخر يبقى عينه زي النسر كده شايف كل حاجة تبصره عيناه من بعيد فراخه تحت الدم عاوز فراخه ايه نسور فاهمين ازاي عاوز الفرخة بتاعته تحت الدم يعني فرخة نسر هي فرخة بلدي فرخة نسر يعني لازم تبقى شديدة وحيثما تكون القتلى هناك هو حيثما تجتمع يكون الجثة هناك تجتمع النسور لو فهمنا ربنا بيعمل فينا ايه هنسيب نفسنا هي دي الفكرة اللي عاوز اوصلها اللي بدأ كلامه وقال انتوا بتشبهوني بايه انتوا مصغرين نفسكم صغرتوني معاكم اعرفوا ابوكم مين النسر الاعظم واعرفوا ان انتوا نسور لازم تبقوا طايرين في الدنيا طيران وتثقوا في ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلا أبدا